بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين لما دخل ربنا يسوع إلى الهيكل واجه رؤساء الكهنة قائمين على الشعب معتبرين معلمين عبارة صعبة جدا بيتي بيت الصلاة يدعى أنتم جعلتموه مغارة لصوص اكتمل هذا القول لما تشاور رؤساء الكهنة مع أحد تلاميذ خائن الذي باع المسيح صار الهيكل فعلا اللي هو مكان راحة الله ومجد الله صار في مثل هذا اليوم مغارة لصوص فعلا طبعا الكلام صعب كيف يصير هيكل الله مغارة لصوص بالخيانة من جهة التلميذ فالإنجيل بيأكد أنه كان محب للمال تلميذ الخائن قال بيحب الفلوس وفي نفس الوقت قال المزمور عنه مع الزنا جعلت طريقه رافض كلام الله ادي ظهره لربنا كلام المسيح وخدمة المسيح ومعروف المسيح ما كانش بالنسبة لي ولا حاجة أما الرؤساء فأحبوا مجد العالم الإنجيل قال كده أكثر من مجد الله يعني تلميذ حب الفلوس وحب الجسد وقال لما كان الصندوق معاه كان سارق للصندوق فمحبة المال كانت الضربة الأولى ومحبة الجسد وقال ألقيت كلامي خلفك سمعت الكلام رميته لما وصل إليه كلام المسيح رماه وقال مزمور تاني عنه لأنك أبغضت الأدب وفي نفس الوقت خد مظهر التلاميذ وخد شكل التلاميذ وخد كلام التلاميذ لدرجة ان المزمور اللي اتقرا النهاردة في الساعة الثالثة من ساعات المساء بلحن افردته الكنيسة للمسيح للحن بيكترونوس اللحن الشامل الكبير قوي قالوه في المزمور بتاع النهاردة يقول له ايه كلامك كلامه ألين من الدهن وهو نصار فمن جهة الشكل شكل تلميذ المسيح واحد من الاثناشر أما من جهة الحق فهو ضد المسيح خائن للمسيح دي شيء يعني طب كتب في الإنجيل ليه عشاننا عشان الواحد عشان الواحد فينا يبقى له يبقى له سكة واحدة إذا كنا بنحب المسيح من القلب فاحذر جدا إن كل واحد يكون له شكلين يعني يعني إذا كنا حطينا إيدينا على المحراس نحب المسيح من القلب خلاص إذا كان الواحد تابع المسيح وبيحبه يبقى حط إيده على المحراس لا ينظر إلى وراء ما يحبش حاجة تانية مش بتسمع الكاثوليكون يتقرا في الكنيسة كل ما تسمعه يقول لك إيه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم أنت حبيت المسيح خلاص يعني يبقى لك سكة واحدة أما محبة المال فوصفها القديس بولس الرسول في رسالته لتمساوس قال محبة المال أصل لكل الشرور إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة مش الفلوس لا محبة المال محبة الفلوس ضيعت ناس كتير قوي من جهة رؤساء الكهنة كان المظهر بالنسبة ليهم هو كل رأس مالهم هم عاوزين يبقوا في المركز والشكل بغض النظر على يعني سيبك من الباقي المهم الشكل فبقى الهيكل مغارة لصوص وصف صعب لكن واقع ده, ده كلام المسيح طب الهيكل اتهد زمان سنة سبعين ميلادية هيكل اليهود اتهد في هيكل تاني اه في هيكل تاني ايه الهيكل التاني قال الهيكل التاني انت الهيكل الجديد فين مبنى قال لا زمن زمن المباني والطوب والطين خلص امال ايه ألستم تعلمون أنكم هيكل الله ألا ده اتنقلت الحكاية علينا احنا ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم وبعدين قال وراها من يفسد هيكل الله فسيفسده الله كلام يخوف بس الواقع والحق هو كده هيكل اليهود اتهد زمان ولن يبنى ليه لا المسيح قال لا يبقى حجر على حجر خلصت الحكاية بتاعة الهيكل المبني بالطوب وحلول الله والشكل البراني وكانوا يفتخروا قوي هيكل الرب هيكل الرب قال لهم تزنون وتسرقوا وتفسدوا في الأرض وتقولوا هيكل الرب مش عاوزه ومرات كثيرة سلموا للفساد وداسوا الأمم حتى آخر مرة قال لا يبقى حجر على حجر وبعدين استبدلوا استبدلوا بإيه؟ قال استبدلوا بهيكل جديد إيه الهيكل الجديد؟ قال جسده إيه جسده؟ قال دي الكنيسة طوب وطين قال لا لا ده هيكل هيكل حي بقى اللي هو احنا فبقينا احنا اسمنا هيكل الله وبقى روح الله ساكن فينا اي تهاون اي دخول تاني للشيطان للهيكل يفسده يعني انا عاوز الواحد فينا بنعمة المسيح يقدر قيمة نفسه احنا مضحوك علينا لازم الواحد يدرك دي إدراك حقيقي يقول أنا هيكل الله أنا هيكل الله ف ف فيحفظوا أكثر من حدقة العين لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو هيكل الله مقدس طبعا مفهوم القداسة عند المسيحيين مختلف مثلا القداسة والطهارة عند المسيحيين مفهوم مختلف عن بقية الناس اللي في العالم الطهارة عند الناس التانيين الواحد يغسل جسمه القداسة والطهارة عند المسيحيين مش غسيل جسد ولكن تقديس القلب تقديس القلب تقديس النية تقديس الحواس تقديس الإرادة تقديس العين ده احنا مسيحيين لما تنجس الهيكل القديم لعن عشان كده اقول لك الهيكل الجديد ده غالي قوي على المسيح ليه لانه اقتناه وبناه قال انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام اقيمه فاقاموا هم ظنوا انها حجاره وهو كان بيتكلم على هيكل جسد نقضوه وسلم نفسه للموت وقام في اليوم الثالث وخلقنا خليقة جديدة بقيامته اللي هي جسد اللي هو الكنيسة اللي هي الأعضاء الحية في المسيح يسوع وبقينا زي ما بقولك مسكن لله امال الهيكل يعني ايه مكان حلول الله يقول في المزمور زمان أحببت جمال بيتك وموضع مسكن إيه مجدك أحببت جمال بيتك ليه لأنه جميل فعلا البيت بتاعه جميل فعلا ليه لأنه لأنه شخصه فالهيكل الأولاني في النهار ده يوم الأربع ده كان حصل فيه المؤامرة هيكل الجديد بتاعه اللي هو جسده الخاص اللي أقامه من الأموات كان في القرية الصغيرة في بيت عني الحادثة المشهورة قوي في يوم الأربع اللي تفتكرها دايما المرأة التي سكبت الطيب على المسيح قال جاب الطيب غالي قوي ثمنه 300 دينار وكسرت القارورة وسكبته سكب على المسيح تلأ البيت من رائحة الطيب وقاموا ماري مرقس بيقول ان يهوذا هو اللي, اللي اتذمر وقال لماذا هذا الاتلاف كان يمكن ان يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء ولكن المسيح سكته اذا كان هو او غيره اسالك سؤال جسد المسيح ده اللي هو جسد الكلمه جسد ابن الله اللي أخده من العذراء القديسة البتول واللي جعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واتحد بيه مسيح واحد ورب واحد هل يحتاج إلى طيب؟ الطيب ده بيحطوه الناس يعني انت عارف الواحد يعني يحب مثلا يظهر بريحة كويسة فيحط طيب أو إذا كان على الميتين عشان يداري ريحة النتن أما جسد المسيح جسد الكلمة يحتاج إلى طيب تفتكر لا لا لا لا لكن المسيح قبله لما جت كسرت الطيب سكت الناس بكتوها او يهوذا اتكلم او الى اخره لكن هو قبل وسكت الناس وقال عملا حسنا عملت به بل اكثر من ذلك قال حيثما يكرز بالانجيل في الخليقه كلها في المسكونه كلها يذكر ما فعلته هذه المراه تذكارا لها ما تقلب الانجيل تلاقي الحكايه دي حكايه الطيب ده يعني يعني في ثلاث حوادث مشهوره ثلاث ستات عملوا الحكاية دي أولهم المرأة الخاطية في إنجيل ماريلوء الإصحاح السابع دي كان المسيح معزوم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكى وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة معروفة أنها ست بطالة في البلد كلها لما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وجاءت من وراءه باكية وبدأت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسه فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك تذمر وقال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وكيف حالها إنها لخاطئة فقال له المثل قال له يا سمعان ده سمعان الفريس قال له عندي كلام أقول لك مثل قال له قل يا معلم قال له واحد عليه 500 دينار والتاني عليه 50 واثنين مديونين واثنين مفلسين وما حلتهمش والراجل اللي مدينهم سامحهما جميعا أيهما يحب أكثر فالراجل رد يعني رد بايخ كده رغم أنه بيقول الحق لكن يعني إيه قالها suspicious كده قال أظن أن الذي سامحه الأكثر قال له بالصواب حكمت بص بقى للست دي دخلت بيتك ومقل رجلي لم تعطي أما هي بلت بالدموع رجلي أنت لم تقبلني أما هذه فمنذ دخلت ومنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي خطايا كثيرة مديونية كبيرة أجل ذلك أقول لها لأنها أحبت كثيرا غفر لها كل حاجة وسمحتها قامت إيه من البوس رجلين سمعت كلام المسيح الحنون قال لها مغفورة لك خطاياك ولا قاعدين بقى ايه يتفلسفوا ويتذمروا ويقول لك من هذا الذي يغفر الخطايا قال لها ايمانك خلصك اذهبي بسلام وسيبك منه دي اتجاه ده الاتجاه الأولاني ده اللي رسمه الإنجيل الاتجاه الثاني في في مريم أخت العازر اللي كان يوم السبت بالليل بعد ما المسيح عمل معروف العظيم جدا وأقام لعازر من القبر وأزال رائحة النتن اللي قالت عليها الصبح مرسى يا سيد قد أنتن قال قامت مريم عملت العكس لما شمت ريحة الحياة جابت بقى قارور الطيب وسكبته على المسيح وعملوا حفلة يعني ايه احتفال بالقيامة احتفال بالقيامة سكبت الطيب وايه بقت ايه ده كبيرة قوي المرأة الأولانية اللي قلت لك عليها دي الاتجاه الأولاني ده ده اتجاه العابدين من أجل غفران الخطايا دول المديونين اللي المسيح سامحهم ده اتجاه الاتجاه الثاني بتاع مريم أخت لعازر ده اتجاه اللي داقوا نعمة الحياة بالمسيح الاتجاه الثالث بتاع المرأة بتاعت يوم الأربعاء اللي هو النهاردة اللي لما لقيت ان الصليب أوشك على الجلاء بقى واضح زي الشمس ليه لأن أخبار يهوذا ومرواحه ولفه ودورانه برضه مهما اختفى لن يخفى فريحة الخيانة بادية تطلع ومؤامرات رؤساء الكهنة ومحبين العالم دول بدأ يعني يعني الصليب بيتشكل قوي قوي بقى باين ففي في وسط الضلمة ديت ابتدت تبان ريحة الإخلاص واحدة مخلصة لمسيح مرفوض مرفوض من رؤساء ومن كهنة ومرفوض من من من حتى من تلميذ والاتجاهات الثلاثة دول دور في نفسك تلاقيهم انت خاطي انا خاطي بكل تأكيد اه لكن دور المرأة دي ما خدتوش انا لسه يعني خطيتي اه قدامي في كل وقت ما انا عارف ان انا خاطي لكن لكن الاتجاه ده اتجاه ال ال الاحساس بالخلاص وبعمل المسيح الخلاصي ان انا يعني يعني اجيب طيبي واسكبه على قدمي مخلصي انا لسه ما عملتش دي حطيتها للكنيسة بقى في الخدمة التانية من نصف الليل كل ليلة أقولها ليه لأن خاطي حطيت لي المزمور الخمسين أقوله كل مرة ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي تقلت إيه الكنيسة قوله كل ما تيجي تصلي لأنك خاطي ولكن هل فعلا يعني الاتجاه الأولاني ده أنا استوفيته في حياتي أقول لك لا صدقني الست دي حست انها خاطية فعلا قول لي جابت منين قارور الطيب الست الاولانية الخاطية دي غالب ظني انها لمت الفلوس دي من من الخطايا وهتجيب منين فلوس فلوس كتيرة وهي ست معروفة انها بطالة في البلد كلها وبتبيع نفسها جابت الفلوس دي منين قال دي لمت الفلوس دي من من سكة الخطيه طب تعمل بيها ايه قال تسكبها سكب خلاص ده باعت القديم عشان كده بقول لك هل انا استوفيت ده اللي تحصلت عليه من طريق الخطايا والحياة اللي مش كويسة هل سكبته لا انا محتفظ بيه الحاجات اللي انا خدتها من العالم و و و ومحوشها سكبتها أبدا دي جت بجرأة في تاريخ الكنيسة مكررة الحكاية دي على فكرة كتير قوي الناس اللي تابوا لما كانوا كان يعني مشهورين بيبقوا عايشين العيشة الوحشة ديت بيبقوا مشهورين في البلاد فلما كانت واحدة منهم تتوب وترجع كان التغيير 180 درجة من حياة الزنا والنجاسة ويفتحوا بيوتهم لحياة قداسة لا يمكن التعبير عنها حاجة غريبة هي دي نعمة المسيح أما لما تسمع من المسيح كلمة مغفورة لك خطاياك ده مش مش يعني أكتر رصيد حصلت عليه في حياتها فكانوا يجيبوا مثلا الحاجات بتاعة الهدوم بتاع الزواني ده ويحطوها يحرقوها اولا عشان يعترفوا بمعروف المسيح وجميله ونمرة اتنين عشان يقطعوا دابر الخطية بالذات الخطايا ديت مش عاوزة أنصاف حلول الخطايا اللي فيها يعني يعني الخطايا المتعلقة بالجسد وخطايا الزنا والنجاسات لا تحتاج إلى أنصاف حلول ليه يرجع الإنسان تعل عليه الخطية ديت لازم الإنسان يقطعها قطع نهائي محتاجة جرأة شديدة جدا لأن الإنسان لازم يبقى صاحب يصاحب طريق واحد فكر القديسة بائسة يقول لك راح لها القديس يوحنا القصير ست كانت تقية وكويسة وعلى العالم كلها الإغراءات والوسخات والبتاع فتحت بيتها الوسخ فلما غار غيرة إلهية وسمع دي ست كانت تقية وتحب الله إيه اللي حصل فكانوا يغيروا زمان لما يشوفوا نفوس زي كده فنزل من البرية جري ونزل لها وهو يعني زي متخفي كده وقال دخل كأنه واحد من الناس وقعد يكلمها كلام عن الدينونة وعن الحياة مع الله فعادت إلى صوابها بكت قالت له يا أبي ليا خلاص قال لها قوي بس مش هنا مش في المكان ده قالت له طب خدني معاك فلما خرجوا خارج البلد بيبص لها لقاها لابسه زي قميص نوم ولا بتاع فقال لها ايه ده احنا هنمشي مشوار بعيد ارجعي هاتي هدوم قالت له حي هو الرب ارجعش ابدا طب ده انت مش لابسه روحي هاتي لك بس هدمتين من نفس البيت ابدا رول التاريخ انها انتقلت في ذات الليله ماتت في نفس الليله وكان القديس يوحنا بيعاتب ربنا يقول له طب اديها زمن توبه مش تسيبها شويه قال ساعه ما خرجت ساعه ما خطت برجلها من باب البيت بهذه الجراه انا قبلتها عشان كده بقول لك ايه المراه الخاطيه دي اللي هي البايونير المثل الاول انها تكتشف المسيح مخلص العالم مخلص الخطاه غافر الخطايا ماسح الاسام لما اكتشفته راحت ده في بيت في سمع ده في بيت راجل فريسي محدش بيدخل عنده ده دول متشددين متعصبين يعني متعبين جدا ابدا مفيش حاجه تمنعها مفيش قوه في الوجود طب والفلوس بتاعت ما ممكن تنفع للخدمه حتى قال لا دي فلوس خطايا تنفع قال لا لا لا حتى الكنيسة حطت قانون زي كده يقول لك لا تقبل قرابين من إنسان عايش في يعني بي بيتكسب قوته من من أعمال شريرة لا تقبل قرابينه فالفلوس المتحصلة من ال من الكذب من الغش من من من من من, من ما تنفعش أروح فين أعمل إيه أسكبها على قدمي المسيح مع دموعي مش معنى السكب ده يعني طب بالراحة أقول لك المرأة اللي جابت القارورة في النهاردة الأربع ده يقول لك كسرت القارورة وسكبت الطيب ومريم أخت العازر سكبته على رأسه إيه يعني السكب قال يا أخي بص كويس ده مكتوب في في القديم بيقول لك إيه آه اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى ده هو اللي سكب للموت نفسه إشعياء 53 من أجل أنه سكب للموت نفسه فلما تيجي تقول لي أسكب قارورة الطيب طب ما هو اللي سكب نفسه وبقيوا التلاميذ من بعد يقول لك ايه وقت الحياة الآن أسكب سكيبا ايه ده ما هو عايش بقى بالمسيح فبيقول ايه بنسكب والقديس بولس الرسول قال انسكب على ذبيحة إيمانكم ذبيحة الإيمان اللي انتوا بتعيشوا بيها أنا بسكب نفسي عليها فسكب الطيب ده يعني حاجة واحد على مئة مليون من اللي عمله فالقداس بيكرروا النبوة ان اسمك دهن مهراق طيب مسكوب هو اسمك طيب مسكوب هو اسمك صليها في القداس الكورولوسي وفي كل مكان يقدم لك ذبيحة طاهرة طيب مسكوب هو اسمك فهي انت دي مقابل بس سري ان انسان يعني يعني في ال- في ال- في المثل الثاني الاتجاه الثاني اللي قلت لك عليه آه مريم اخت العازر دي بالنسبة لمريم اخت العازر دي تحويشة العمر مريم ومرسى والعازر دول كان ناس فقراء جدا عشان كده المسيح كان ي- يحب يقعد عندهم الناس متقدسين وعايشين عايشين لل- لله ولكن كانوا فقراء جدا و- فعشان كده كان يحب يرتاح في عندهم فالطيب ال- ال- اللي حوشته مريم بكل تأكيد من قوتها الخاص من الأصوات دي كانت تحويشة العمر وطبعا يعني هتلاقي أغلى من ال- من من من المسيح اللي أقام أخوها مين؟ سكبته بلا تحفظ طبعا دي إلى جانب أنها عبادة للمسيح بحب وقلب لذيذ لكن فيها نوع من السخاء ان الواحد يسكب فيها نوع من السخاء ومسيحيتك والروح اللي فيك ضد البخل ضد الشح ممكن اقطر على نفسي ده يسموه النسك ان الواحد يقتر على نفسه على حاجاته الخاصة في حياته الشخصية آه، لكن لما يجي ناحية المسيح تلاقيه كثير السخاء محب للعطاء افهم دي كويس احنا في غالبية ال- الأحوال يعني بن- بنعملها بالمعكوس على نفسي زي ما أنا عايز والناحية التانية مقتل ليه؟ لأن احنا أنانيين لما تكتمل في الإنسان صورة المسيح ويبتدي يحب المسيح من قلبه يبقى مقتر على نفسه وسخي جدا في العطاء كريم في التوزيع دي علامة على فكرة حطها في- في بالك ودي تبقى علامة المسيحيين تلاقي الإنسان إيه سريع العطاء سريع ال- ال- سريع ال- ال- الكريم جدا جدا جدا اما تيجي ناحيه المسيح حد فقير حد تعبان حد عيان حد بتاع يسكب يسكب يسكب من- ملهاش حساب طب مثلا يا اخي بالعقل بالعقل قال لا لا لا دي ما فيهاش عقل لما امنوا جماعه المسيحيين الاولانيين مضوا وباعوا كل ما كان عندهم ايه ده ما لقى المسيح بقى هو له كنز تاني غير المسيح ليه المسيح فبقى مليان بيه ففرطوا في الدنيا بسهولة شديدة طب واللي شغل العقل انت عارفه اللي وزن الامور بميزان يعني بشري قال لا احنا هنضيع نفسنا بقى ولا ايه هندفع كل اللي عندنا ونبيع وكله بيبيع زي الهبل كده جه للناس هنبيع اسمع يا سفيرة احنا لازم نمشي بالعقل ادي احنا بعنا والناس كلها عرفت ان احنا بعنا طب مش لازم نودي كل الفلوس بس دي له جزء نخبي حتة للزمن للدنيا حد ضمن الدنيا وراح انت عارف بقية القصة قال له يا حنان يا بهذا المقدار بعت الحقل قال له طبعا بهذا المقدار قال له لما انت بعته مش كان في سلطانك لما ما بعتوش مش بتاعك حد طلبه لماذا وضع الشيطان في قلبك طب لم تكذب على الناس بل على الله عشان كده بقول لك اذا كان الانسان فعلا نعمة ربنا تلمس داخل قلبه مشاعره ت- ت- تفيض بسخاء زي ما قال القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس فاض وفور سخائكم وفقركم العميق فقراء جدا لكن أسخية بشكل مدحهم الإنجيل رغم أنهم فقراء فبقت دي علامة كويسة يفهمها الإنسان إذا كان الإنسان مع في فسحته في, في, في ملذاته في مسراته في بيته في أكله في شربه في عياله تلاقيه مبغدد قوي قوي قوي موسعها قوي قوي وبعدين تيجي الناحية التانية تلاقيه إيه مقرمط ما ينفعش الاتجاه الثالث بتاع المرأة بتاعت النهاردة ده المسيح المرفوض مسيح الصليب مسيح الألام العالم كله رفضه بقى يعني يعني يعني آه لا منظر ولا جمال أنا اشتهيه بس هي شايفاه قالت له أنت أبرع جمال من بني البشر فصارت شاهدة للانحياز للمسيح تجاه العام في العالم سكة تجاه المرأة دي أهل سكة تانية يأتي وقت على العالم تصير الفضيلة وأعمال المسيح ووسائل المسيح مكروهة لكن هيفضلوا شهود للمسيح شهود ان دول قدروا ألامه وقدروا صليبه قبل أن يكون بقى الإنسان شاهد شاهد لقبول المسيح قبول ألامه ويبقى الإنسان شاهد ل... ل... لأنه بيقدر معروف المسيح طبعا كان يوم الأربع ده المسيح في عمق الألام ليه؟ لأن الخيانة هي أقسى ما يصيب الإنسان في نفسه أكتر حاجة مؤذية للإنسان إنك أنت تدي إنسان تعمل في إنسان معروف معروف معروف معروف ويجي من وراك يعني يخونك دي أقسى شيء نفسي يجوز فيه الإنسان في كل عمره في هذا اليوم اكتمل هذا الكأس على المسيح لأن الخيانة وصلت إلى أقصاها عشان كده لما يوجد إنسان أمين للمسيح مقابل الخيانات الكتيرة أنت تسمع دلوقتي بقى يعني يعني بقت ناس يسيئوا ليه كأنهم ضده رغم أنهم محسوبين أنهم بتوعه تسمع في الكنيسة الكاثوليكية يقول لك الحق شوف أسس أسقفة مش عارف إيه جرى إيه دول بيتنكروا المسيح دول بيشوهوا اسمه وصورته لكن ما تخافش ما تخافش ليه لأن مثال المرأة دي سيظل لذا كلام المسيح السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول حيث ما يكرز بالإنجيل في العالم كله سيخبر بالمرأة دي واللي زيها يمجدوا اسمه ويمجدوا معروفه وعلى قد ما بتفيح ريحة النتن من الخ... اللي بيخون المسيح على قد ما رائحة الطيب دي قال ملأت كل البيت ايه البيت كنيسة وجيل الأجيال وما تخافش حتى لو يوجد من يخون المسيح ويعطي ظهره ليه سيظل للمسيح أمناء حلوين ولاده عارفين مقدار مسيحهم يسكبوا الطيب بلا تحفظ ويملأوا البيت يملأوا الكنيسة اختارت الكنيسة هذا الفصل من الإنجيل وحطته تستعجب فين في جنازات الستات لما الكنيسة تصلي على واحدة ست من الكنيسة تكون ربة الأولاد وأخرى يعني عملت في الكنيسة أكملت رسالتها فيقروا الإنجيل ده ويقول لماذا تؤنبونها عملا حسنا عملت به لأن دي دي طيبة جسدي اللي هو الكنيسة اللي هي ربة الأولاد قدمت عمل صالح صنعت الخير أم في الكنيسة يبقى على طقس المرأة التي سكبت الطيب على جسد المسيح لأنها قدمت للكنيسة رائحة ذاتية جميلة عشان كده بقول لك كنيستك حية جدا وسكب الطيب ده خدمة صلاة حب عرفان بالجميل المسيح فعلا غافر الخطايا ساتر الأسام الذي صلب لأجلنا لربنا المجد دائما أبدينا